باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ماذا ادعوك يا ذات كل قدس العذراء التي حملت الله الحقيقي وبتوليتها مختومه ماذا ادعوك يا مدينه الملك العظيم القصر المزين الذي لملك الملوك ورب الارباب ماذا ادعوك ايتها الحقل الذي لم يزرع ووجد فيه عنقود الحياه فاعطى الحياه لكل احد من تراث الكنيسه القبطيه العريقه يرنم الشماس بولس ملاك ضاق من مدائح وترانيم السيده العذراء في شريطه الجديد الجزء الثاني من نغمات مريميه طوبك فضفاض وبيضوي والتاج ذهبي على فضي طوبك فضفاض وبيضوي والتاج ذهبي على فضي نورت سمايا وأرضي إيه ده كله يا أم النور إيه ده كله ده مش معقول
يا بتول يا طهرة تملي بتشوقي علينا وتطلي يا بتول يا طهرة تملي بتشقي علينا وتطلي عالقبة تغيبي إيه وتهلي ده كله يا أم النور إيه ده كله ده مش معقول أنوار حوالين القبة شايفينها الشاب والشابة أنوار حوالين القبة شايفينها الشاب والشابة والفرحة ما تتخبى ده كله يا أم النور إيه ده كله ده مش معقول
أنوار وحمام بيرفرف ونسايم في الجو تهفهف أنوار وحمام بيرفرف ونسايم في الجو تهفهف وقلوبنا من الفرحة ترفرف ده كله يا أم النور إيه ده كله ده مش معقول دوبك فضفاض وبيضوي والتاج ذهبي على فضي دوبك فضفاض وبيضوي والتاج ذهبي على فضي نورت سمايا وأرضي إيه ده كله يا أم النور إيه ده كله ده مش معقول
طوباك يا مريم يا صهرور يا أبة موسى وشريط هارون طوباك يا مريم يا صهرور يا أبي موسى وشريط هارون مجدك يا مريم أعظم من السماء ولدت لنا المخلص وأعطاك كل بها ولدت لنا المخلص وأعطاك كل بهاء طوباك يا مريم يا صهرون يا أبي موسى وشريط هارون طوباك يا مريم يا صهرون يا أبي موسى وشريط هارون مجدك يا مريم فوق السمائيين على علوتي على الشاربيم وأيضا على السرافيم علوتي على الشاربيم وأيضا على السرافيم معك يا مريم يا صهرون يا أبة موسى وشريط هارون معك يا مريم يا صهرون يا أبة موسى وشريط هارون مجدك يا مريم يلالي في العلا لأنك عرش الإله جاء وأعطانا الفداء لأنك عرش الإله جاء وأعطانا معك الفداء
يا مريم يا صهرون يا أبة موسى وشريط هارون معك يا مريم يا صهرون يا أبة موسى وشريط هارون مجدك يا مريم يضيء عبر الأجيال أنت السماء الثانية أم الله الديان أنت السماء الثانية أم الله الديان
يا نور جميل قدامي نور يا بال طويل في الحزن صبر هدوء وداع حنو يا مريم أم الشفيع عليك بدور يا نور جميل قدامي نور يا بال طويل في الحزن صبر هدوء وداع حنو يا مريم أم الشفيع عليك بدور بنادي اسمك واهادي صورتك وان تهت عنك ارجع وادور بنادي اسمك وأهادي صورتك وانت عنك ارجع وادور عن كنز غالي مدفون في قلبك عن حب مالي روحك وعقلك يا نور جميل قدامي نور يا بال طويل في الحزن صبر هدوء وداع حنو يا مريم أم الشفيع عليك بدور يا نور جميل قدامي نور يا بال طويل في الحزن صبر هدوء وداع حنو يا مريم أم الشفيع عليك بدور أجمل صفاتك أفلى عليها وعلاماتك ما شكيت بيها أجمل صفاتك أفلى عليها وآلاماتك ما شكيت بيها وبكل مجدك صمتة وديعة يا جنة بهرب أسور منيعة يا نور جميل قدامي نور يا بال طويل في الحزن صبر هدوء وداع حنو يا مريم أم الشفيع عليك بدور يا نور جميل قدامي نور يا بال طويل في الحزن صبر هدوء وداع حنو يا مريم أم الشفيع عليك بدور دورت عنك آه من تواضعك ده برغم ابنك وإلهنا رفعك دورت عنك آه من تواضعك ده برغم ابنك وإلهنا رفعك أعطاك طوبى من كل جيل سبت المهابة عشت القليل يا نور جميل قدامي نور يا بال طويل في الحزن صبر هدوء وداع حنو يا مريم أم الشفيع عليك بدور يا نور جميل قدامي نور يا بال طويل في الحزن صبر هدوء وداع حنو يا مريم أم الشفيع عليك بدور تركت قدوة عن نفسي برا ربطت كيانها بيسوع في تقواه تركت قدوة عن نفسي برا ربطت كيانها بيسوع في تقوى عاشت حياته واخذت صفاته واحنا معاها عايشين بنسعى انتي منارة القداس يا عذرا يا أمي الخلاص انتي منارة القداس يا عذرا يا أمي الخلاص شر العالم رفضتي أتاك يسوع وحملتي شر العالم رفضتي أتاك يسوع وحملتي رمز الطهارة الحقيقية انتي يا عذرا يا غالية انتي يا عذرا يا غالية في حياتك يا أم يسوع دي روز بتفيد الجموع في حياتك يا أم يسوع دي روز بتفيد الجموع حوالين فضيلة واتنين نقف نتأمل سنتين حوالين فضيلة واتنين نقف نتأمل سنتين بقلوب محتاجة حنقول صلي لنا يا عذرا يا بتول صلي لنا يا عذرا يا انتي
بتول منارة القداس يا عذرا يا أمي الخلاص انتي منارة القداس يا عذرا يا أمي الخلاص شر العالم رفضتي أتاك يسوع وحملتي شر العالم رفضتي أتاك يسوع وحملتي رمز الطهارة الحقيقية انتي يا عذرا يا غالية انتي يا عذرا يا غالية يا محلى القلب المليان بتواضع أم الحنان يا محلى القلب المليان بتواضع أم الحنان بمحبة وإنكار الذات مريم خدمت الإصابات بمحبة وإنكار الذات مريم خدمت الإصابات قلبي المتواضع بيكون مسكن لإلهنا الحنون مسكن لإلهنا الحنون انتي منارة القداس يا عذرا يا أمي الخلاص انتي منارة القداس يا عذرا يا أمي الخلاص شر العالم رفضتي أتاك يسوع وحملتي شر العالم رفضتي
حبك يا مريم غاية المنى يا أم المعظم يا مريم كوني أمنا
ابنك أوصاك بنا على الصليب أعطانا إياك يا مريم في شخص الحبيب كالأم الحنونة بابنك نستعين اظهر المعونة يا مريم من كيل البنين حبك يا مريم غاية المنى يا أم المعظم يا مريم كوني أمنا
كلما نرجوك نفوسنا تطيب كلما ندعوك يا مريم من واد النحيب نرجوك الحماية من كل الشرور ضعيف العناية يا مريم في يوم النشور حبك يا مريم غاية المنى يا أم المعظم يا مريم كوني أمنا
يا أم الرجاء والحب الجميل يا باب السماء يا مريم ابنك السبيل قالت الأئمة فدينا أراد أن كل نعمة يا مريم منك تستزاد حبك يا مريم غاية المنى يا أم المعظم يا مريم كوني أمنا في السما هي بمجد عظيم فخر وتاج للقديسين لكن طول الوقت بتطلب عنك يا أم واحنا بنين سمعنا شايفانا فاكرانا مش ممكن ابدا ابدا تنسانا دي العذراء ام يسوع مولانا واحنا ولاده وبشفاعتها ترعانا
في السما هي لكن شايفة ضيقة كل ابن وحيد متياس في السجن مقيد جات له حلة الحديد سمعنا شايفانا فاكرانا مش ممكن ابدا ابدا تنسانا دي العذراء ام يسوع مولانا واحنا ولاده وبشفاعتها ترعانا
في السما هي لكن سامعة صلاة وأنين بابا معظم أم ببرة مخرج هتلاقي خرز ينقل المقطم سمعنا شايفانا فاكرانا مش ممكن ابدا ابدا تنسانا دي العذراء ام يسوع مولانا واحنا ولاده وبشفاعتها ترعانا
في السما هي لكن فاكرة تذكر ليها في كل مكان في الكنيسة تحضر وتشارك واحنا نشوفها ايمان وعيان سمعانا شايفانا فاكرانا مش ممكن ابدا ابدا تنسانا للعذراء ام يسوع مولانا واحنا ولاده وبشفاعتها ترعانا
يا عذرا يا أم النور يا طهرة وبتول أنا دي لك وأقول يا عذرا يا مريم يا عذرا يا مريم أمنا فخرنا يا عذراء يا مريم أمنا عزنا يا عذراء يا مريم يا عذراء يا مريم يا عذراء يا مريم ربي اختارك سماه واتاك من علا وبيتي ام الاله يا عذراء يا مريم يا عذراء يا مريم
أمنا فخرنا يا عذراء يا مريم أمنا عزنا يا عذراء يا مريم يا عذراء يا مريم يا عذراء يا مريم شفاعتك تدينا بركة وتقوينا دايما افتكرينا يا عذراء يا مريم يا عذراء يا مريم أمنا فخرنا يا عذراء يا مريم أمنا عزنا يا عذراء يا مريم يا عذراء يا مريم يا عذراء يا مريم يا طهرة يا نقية يا زنت البشرية أنت الأم المثالية يا عذراء يا مريم يا عذراء يا مريم أمنا فخرنا يا عذراء يا مريم أمنا عزنا يا عذراء يا مريم يا عذراء يا مريم يا عذراء يا مريم يا شمس الأجيال يا منبع الكمال يا مبعث الأمل يا عذراء يا مريم يا عذراء يا مريم
أمنا فخرنا يا عذراء يا مريم أمنا عزنا يا عذراء يا مريم يا عذراء يا مريم يا عذراء يا مريم
زرت كنيستك يا عذراء شفت القبة منورة زرت كنيستك يا عذراء شفت القبة منورة ترك
هم عطشان للنور وظلمة محوطة وشرور لما باركتي بظهورك لما باركتي بظهورك صرخ وقال يا جمال نورك نستك يا عذراء شفت القبة منورة صورتك نستك يا عذراء شفت القبة منورة رجيتك يا أم يسوع بشفاعتك تروي الجموع بشفاعتك تروي الجموع في منهم واحد يائس حزين وطول عمره بائس جاي إليك تحني عليه جاي إليك تحني عليه وتفرحي قلبه وعينيه
شفتك يا عذراء شفت القبة منورة زرتك نستك يا عذراء شفت القبة منورة رجيتك يا أم يسوع بشفاعتك تروي الجموع بشفاعتك تروي الجموع في منهم ناسي يسوع سايب الفرح ولينبوع شاف صورتك سمعك تنادي شاف صورتك سمعك تنادي وللكنيسة رجعتي شفتك يا عذراء شفت القبة منورة زرتك نستك يا عذراء شفت القبة منورة رجيتك يا أم يسوع بشفاعتك تروي الجموع بشفاعتك تروي الجموع
في منهم أنكر فدينا وعشان كده انت حزينة اذكريه عند المسيح اذكريه عند المسيح يعرف طريقه الصحيح يا عذراء شفت القبة منورة زرتك نستك يا عذراء شفت القبة منورة رجيتك يا أم يسوع بشفاعتك تروي الجموع بشفاعتك تروي الجموع
كل كلامك تعزيات ورسايلك كلها تحذير نعيش في كنيسته بإنجيله نعيش في كنيسته بإنجيله ونسيب العالم ونجيله
ظل حمايتك نلتجئ يا ماريا لا تردي طلبتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا يا مريم في الدنيا جرى
في ظل حمايتك نلتجئ يا ماريا لا تردي طلبتنا عندما ندعوك يا باب السماء يا أم الفداء يا عين الرجاء يا مريم يا أحلى نداء في ظل حمايتك نلتجئ يا ماريا لا تردي طلبتنا عندما ندعوك ارحمي عبيدا باتوا مخلصين يبغون المزيد يا مريم منك كل حين في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما ندعوك
إلى عذراء بمريم إلى عذراء بكروا الأبكار إلى عذراء ظهروا الأطهار إلى عذراء أصل تعظيم
العذراء كنز النعمة العذراء أم الرحمة العذراء والدة الكلمة المتجسد بسر عظيم برادته جاء للعالم وأكمل تدبيره وتألم وتراءف وأنقذ آدم ونسله من قاع الجحيم إلى عذراء بمريم إلى عذراء بكروا الأبكار إلى عذراء ظهروا الأطهار إلى عذراء أصل تعظيم إيه إيه
هو الشافي سقام أيوب وبنعمته بارك يعقوب الآتي في الجسد وهو محجوب عن الأفهام بسر عظيم من هنا نرجو الإحسان ولنعمي بالغفران البهجة والاطمئنان بشفاعة العذراء بمره
بصوا شوفوا تاني معجزة كبرى الأولى في الزيتون والتانية في شبرا بصوا شوفوا تاني معجزة كبرى الأولى في الزيتون والتانية في شبرا أم المخلص هلت علينا هلت بنورها قدام عينينا أم المخلص هلت علينا هلت بنورها قدام عينينا وده احنا جينا رافعين ايدينا وده احنا جينا رافعين ايدينا طالبين شفاعتك عند فدينا طالبين شفاعتك عند فدينا بصوا شوفوا تاني معجزة كبرى الأولى في الزيتون والتانية في شبرا بصوا شوفوا تاني معجزة كبرى الأولى في الزيتون والتانية في شبرا عشان يسوع بيحبنا أم ليلى ظهرت لنا عشان يسوع بيحبنا أم ليلى ظهرت لنا يا هنانا بيها يا فرحنا يا هنانا بيها يا فرحنا دي العذراء مريم عندنا دي العذراء مريم عندنا بصوا شوفوا تاني معجزة كبرى الأولى في الزيتون والتانية في شبرا بصوا شوفوا تاني معجزة كبرى الأولى في الزيتون والتانية في شبرا جايين لك والشوق في عينينا جايين لك بعد ما قسينا جايين لك والشوق في عينينا جايين لك بعد ما قسينا أمانة يا عذرة تشفينا أمانة يا أم ترعينا أمانة يا عذرة تشفينا أمانة يا أم ترعينا أمانة يا أمي أمانة يا أمي ترعينا يا سلام على عذراء روايحها عذراء يا سلام على عذراء روايحها عذراء جاية من الناصرة بفرح ومسرة يا سلام يا سلام يا سلام على العذراء روايحك عنبر مدحك السكر روايحك عنبر مدحك السكر من ذاقه يسكر لا يفوق ولا يضرى يا سلام يا سلام يا سلام على العذراء يا سلام على عذراء روايحها عذراء يا سلام على عذراء روايحها عذراء جاية من الناصرة بفرح ومسرة يا سلام يا سلام يا سلام
طول عمري راجيكي متعشم فيكي طول عمري راجيكي متعشم فيكي دايما اناديكي يا ام النصرة يا سلام يا سلام يا سلام على عذراء يا سلام على عذراء روايحها عذراء يا سلام على عذراء روايحها عذراء جاية من الناصرة بفرح ومسرة يا سلام يا سلام يا سلام على العذراء انا خاطي وعاصي طالب خلاصي انا خاطي وعاصي طالب خلاصي من المعاصي اشفعي عذرا يا سلام يا سلام يا سلام على العذراء
يا سلام على عذراء روايحها عذراء يا سلام على عذراء روايحها عذراء جاية من الناصرة بفرح ومسرة يا سلام يا سلام يا سلام على العذراء طلبت إني من صغر سني طلبت إني من صغر سني أنشد وأغني لست العذراء يا سلام يا سلام يا سلام على العذراء
يا سلام على عذراء روايحها عذراء يا سلام على عذراء روايحها عذراء جاية من الناصرة بفرح ومسرة يا سلام يا سلام يا سلام على العذراء أصلك ملايكة في النساء مباركة أصلك ملايكة في النساء مباركة أم الملك مالكة دي حرة وطاهرة يا سلام يا سلام يا سلام على العذراء يا سلام على عذراء روايحها عذراء يا سلام على عذراء روايحها عذراء جاية من الناصرة بفرح ومسرة يا سلام يا سلام يا سلام على العذراء يا أباباكي سلم رآكي يا أباباكي سلم رآكي جبرائيل ناداكي بأجمل بشرى يا سلام يا سلام يا سلام على العذراء يا سلام على عذراء روايحها عذراء يا سلام
سافر ليله أم النور هتلاقيه فرح وسرور عن يمينك يسطع نور يظهر بعده حمام وبخور يزهر بعده حمام وبخور يزهر بعده حمام وبخور عن يمينك يسطع نور يزهر بعده حمام وبخور النور يظهر بعد يليل بالهتاف وصوت التهليل ظهور عظيم بين القباب جذبتي عقلي يا أم النور جذبت يا عقلي يا أم النور جذبت يا عقلي يا أم النور ظهور عظيم بين القباب جذبت يا عقلي يا أم النور رحت علين لك السلام كلمة عظيمة للأنام نور وبخور وزهور وحمام حاسب حاسب اوعى تنام حاسب حاسب اوعى تنام حاسب حاسب اوعى تنام نور وبخور وزهور وحمام حاسب حاسب اوعى تنام ده السهران يشوف البتول تشفي الأبرص والمشلول ألوف ألوف تصح وتقول أمين أمين كيريا ليسون امين امين كي ليسون امين امين كي ليسون ألوف ألوف تصح وتقول امين امين كي ليسون كنيسة العذراء بالزيتون يا ساكنة في وسط النور لا يهمك خطر ولا ضيق حاميكي صخر الدهور حاميكي صخر الدهور حاميكي صخر الدهور لا يهمك خطر ولا ضيق حاميكي صخر الدهور يا مسافر رايح الزيتون خدني معاك وأكون ممنون بحب العذراء أنا مفتون طباكي طباكي يا أم النور طباكي طباكي يا أم النور طباكي طباكي يا أم النور بحب العذراء أنا مفتون